الاب والابن والروح القدس الاله الواحد الذي له كل مجد وكرامه من الان وكل اوان والى دهر الدهور كلها امين وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق فمره البابا كيرلس راح دير مارمينا تاني يوم لقى الولاد هم هم الموجودين في الدير فطلع البابا كيرلس كده ماسك العكاز بتاعه قال يلا يا واد انت وهو اركب الجرار يلا اركب يا واد اللي كله ينزل اسكندريه يلا يلا يلا يلا اركب اركب اهو الجرار رايح اسكندريه يلا يلا كل العيال ركبوا اسكندريه منهم واحد يظهر انه غلبان شويه كان منتظر يعني ان حد يجي من اهله ولا حاجه ياخده معاه الولد ركب والجرار وصلهم لغايه اول اسكندريه وطبعا الجرار شاف سكته وصاحبنا كان لازم يروح لقى الدنيا ضلمت عليه ومعهوش فلوس خالص فيعمل ايه ف الدنيا بقى بدت تشتي وهو ماشي صعبان عليه قوي صعبان عليه نفسه يعني همشي من المكس لغايه بيتنا ده يعني قدامي بتاع ساعتين مشي ما معيش نص فرنك اركب بيت رماي والدنيا شتت والدنيا ضلمت بص لقى اللي ماشي جنبه وبيقول له طب خد خد خد وراح حط في ايده نص فرنك بيدور عليه يمين شمال ما لقاش حد بص في ايده لقى الايه النص فرنك كده قال يا سلام مين اللي اعطاني النص فرنك مش مهم المهم ان انا ايه هركب الترماء يقول عليه الترام في اسكندريه هركب الترام وايه وهروح وروح واتنسى الموضوع الولد جه في الصيف اللي بعديه وراح دير مريمينا وجي البابا كرولوس بيعمل نفس العزمه يلا يا دي انت هو اركب الايه اركب الجرال يا دي عشان اركب يا دي عشان تروح بيسلموا كلهم قبل ما يركبوا جه عند صاحبنا ده وقال له يا ابني معاك فلوس ولا تاخد نص فرنك تاني معاك فلوس ولا ايه ولا تاخد نص فرنك يعني مين اللي عطاله النص فرنك الاولاني البابا كرولوس هنا ادرك الولد وبدا يخبط رجله في الارض يقول لو اعرف ان البابا كرولوس هو اللي عطاهوني كنت روحت مشي واحتفظت بالايه بالنص فرنك وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق واحده صعيديه زي حالاتي جالها بعد عنكم ورم خبيث في صدرها الناحية اليمين فبدت تبكي بدت تبكي تبكي تبكي بحرقة وتقول يا بابا كرولوس أنا يعني خاطية لكن أنت اشفع فيا أنا عارفة أن طلبة البار تقتدر إيه كثيرا في فعلها وإنك أنت يعني تقف لي زي ما وقف إبراهيم بيدافع عن سدوم انا طمعانه في محبتك يا سيدنا وتعيط فهي بتعيط غفلت في النوم فجالها بابا كرولوس بعمته وعكازه هي شايفه ابونا بيقرب عليها اول ما قرب البابا كرولوس راحت صاحيه مفزوعه من النوم لقت نفسها قاعده قالت وي يظهر ان انا ما استاهلش اخد ايه بركته بدأت تطلب تاني يا بابا كرولوس يا بابا كرولوس المهم جلت حلمت بيه مرة تانية قال لها عايزة ايه بقى ده واشتينا بقى قالت له عيانة قال لها ما انا جيت لك قبل كده واتخضيتي وزعقتي وصحيتي قالت له معلش يا سيدنا انا عندي ورم وتعبانة ويعني وانت عارف الحكاية دي قال لها طب خلاص بقى ما عندكيش حاجة وريني بتقول فمعاه زي سرنجه وراح ضرب السرنجة في صدري طلع الصديد وحطه في طبق موجود على على الكومودينو جنبها وكانت حاطه جنبها الاشعاعات والتحاليل قال لها وادي يا ست الاشعاعات اهي بتقول على الظرف اللي بره راح كتب كلمتين كتب لا يوجد شيء تحت السماء يقدر ان يكدرني أو يسعدني لأني محتمي بذلك الحصن الحصين دي الكلمتين الك- ومضى كلمة كيرلس مضاها بالقبطي ومضاها بالعربي صحيت لقت الإمضة ولقت السرنجة ولقت الصديد اللي طلعه البابا كيرلس وشفيت وبقت زي الفل وصدق ولا بد أن إيه أن تصدق عجيب هو الله في إيه في قديسيه ولد امه بتديله درس يروح اول الشهر ياخد الفلوس فلوس الدرس يا ماما تاني الواد بياخد الفلوس ويروح يلعب بيها ثلاث ورقات وال والحاجات دي في عيال شقيه كده فيوم ما امه عرفت اتعكنين اتعكننه طيب اقول لابوه ده انا لو قلت لابوه هيقطع رقبته ويقول لي سايبه الواد لغايه دلوقتي ما انت اللي بوظتيه ما هو اذا الواد طلع متربي ابوه يقول ده ده انا اللي ايه اللي ربيته واذا الواد باظ يقول لها قادر بيتك وانت اللي ايه اه يعني اذا طلع حلو للراجل واذا طلع وحش للست ما علينا المهم يعني باختصار الست اعمل ايه فجت خدته وراحت بيه للبابا كرولوس بتقول الست اول ما قربنا على البابا كرولوس بابا كرولوس قام شاف قال له تعالى يا واد، انت عامل فتوه يا واد. ودب راح واكله ايه قلم قال له انا مش فتوه قال له انت بتاع ثلاث ورقات دب وراح ضربه ايه قلم تاني قال له ها هتقول لا قال له لا اقول اه قال له طب تبطل يا ابني وتسمع كلام امك يا ابني ده امك لو قالت لابوك هتطردوا انتوا الاثنين من الشقه طب ايه اللي عرفك يا سيدنا ان الواد الواد بيلعب ثلاث ورقات وايه اللي عرفك ان الاب لو عرف هيطردهم انا ما اعرفش الراجل ده كان كتاب مفتوح عجيب جدا وصدق ولا بد ان ايه ان نصدق شوقتكم على البابا كيرلس مش كده برضه البابا كيرلس سيره عطره اكيد اللي هيروحوا السماء هيشوفوا القديسين كلهم فنقول هانت هانت هانت قربنا نشوف فادينا نتمتع بقربه وصورته تملى عينينا صفحة 197 صفحة 197 مرحب بضيق واهلا ده وعد الرب لينا هنعيش على طول عيان في نار على طول من غير دموع هنعيش على طول وعي في نهر على طول من مويا اللي انت تحت صليبك انظر ليسوع حبيبك شايفك ومستك هنعيش على طول يا يسوع في نهار من غير دموع هنعيش على طول يا صاع في نهر على طول من غير دموع يا مؤمن واكرم يا صاع من قلبك وهتوأ خدمة ربك هنعيش شوية في نهار على طول من دموع هنعيش على طول وياك في نهار على الطول من وادي خسار اللحظة واحدة تضيع في عالم وكل لحظة أعيشها للي مات وأح هنعيش على طول يا يسوع فين من غير دموع هنعيش على طول ويا يسوع في نهار ما تغرنيش يا دنيا ماشي وسايبك قريب مهما كانت أه لا الرب قلبه طيب هنعيش على طول يسوع في نهار على طول على طول ويا يسوع في نهار باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد الذي له كل مجد وكرامة من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها أمين أعداد من سفر هوشع النبي أصحاح ثلاثة أصحاح 12 بركاته على جميعنا أمين في البطن قبض بعقب أخيه وبقوته جاهد مع الله جاهد مع الملاك وغلب وفي إنجيل مرقس في سفر النشيد أصحاح ستة عدد خمسة بيقول حولي عني عينيك لأنهما قد غلبتاني مجدا للثالوث القدوس إلهنا اتعودنا نسمع دايما عن الله الغالب الله الجبار الإله القادر على كل شيء قلوب الملوك في يده كج- كجداول المياه غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله هل يستحيل على الرب شيء هو الذي يقول فيكون يأمر فيطاع مين يقدر يقول لربنا لا سلطانه سلطان أبدي وملكوته لا ينقرض كل الناس تخضع لمشيئته كل الناس تخضع لإرادته شمال يبقى شمال جنوب يبقى جنوب يبيد المسكونة بنفخة فيه مش هو ده ربنا كتب على فخذه الاله القادر على كل شيء لكن ان ربنا يتغلب دي حاجة صعبة مش كده ولا ايه يتغلب ايوه يتغلب عمرك سمعت ان ربنا يتغلب اه انا اللي دي بقول لك ربنا ايه بيتغلب ازاي ربنا يتغلب ومين اللي يغلب ربنا مين ده في هذه الجزئية الجميلة وفي هذه النقطة المثيرة التي نحن نؤمن أن الله له سلطان على الخليقة المرئية وغير المرئية له سلطان على كل شيء إلى لا دي بنقول لك ربنا بيتغلب بيتغلب من مين مع هذا الفكر الجميل لنا ثلاث محاور أساسية نتكلم عنها بنعمة الروح القدس الشيء الأول الله يتغلب أمام الركب الساجدة أمام الركب الإيه؟ الساجدة يعني إيه أمام الركب الساجدة؟ آه الله القوي القدوس الذي يقول للشيء كن فيكون أنت لما تسجد وتركع وتتذلل امامه تلاقي ربنا على طول يقول لك انا مش قادر بقى انت ركبك دي خلتني انا مش قادر انا مغلوب منك علشان كده اقول لك الجزئيه اللي انا قريتها من سفر هوشع شوف بقى لما لما اخذه لما يكون واحد مصارع على مستوى مثلا محافظه القاهره وعاوز يصارع عاوز واحد يكسره يخرشمه زي ما بيقولوا يجيبوا له مين يجيبوا له واحد برضه ايه في نفس المستوى يجيبوا له واحد ضعيف لكن ايه رايكم ربنا نزل يصارع مصارعه يعني مع مين مع واحد ضعيف جدا مع بني ادم هرب من اخوه لئلا اخوه يقطعه حتت يا اللي هارب من اخوك نهار ما تصارع دور على حد ايه على حد قدك في مستواك مش واحد كده يجي قدام الترماي ولا قدام الاتوبيس يقول له تعالى ده انا عافي انت مش هتقدر عليا ده بعد خمس ثواني هيخليك فطيره مش كده ولا ايه لكن يعقوب بيقول صارع صارع مع مين جابوا له بطل كمال الاجسام بتاع القاهره الكبرى لا جابوا له بطل كمال اجسام العالم مصارع العالم يعني لا جابوا له مين فتوة العالم جابوا له يعني واحد من فتوات شيكاغو لا امال جابوا له مين ملاك لا شيطان لا امال هيصارع مين يقول لك وصارع يعقوب مع مين يا جماعه مع الله بتصارع ربنا يا اخي بتصارع ربنا ايوه سيبني عليه على مين على ربنا لا شوف الاغرب من دي يقول لك وصارع يعقوب مع الله وغلب غلبت مين يا يعقوب يقول لك وانا بقول ده الكتاب اللي ايه الكتاب ده كتاب ربنا ولا لا يا جماعه كتاب ربنا صارع يعقوب مع الله ومش بس صارع مع ربنا وغلب هو تفكر ان يعقوب اقوى من ربنا انت فاكر ابنك لما يقول لك يا بابا تيجي تشيل ديه اه طب تشيل مش عارف ايه فانت كده تتهزم من ابنك عشان تدي ابنك ايه ثقة في نفسه مش كده برضه ولا ايه ما هو ابوك السماوي عمل معاك كده ياما مرات تقول له معلش انا عارف ان انا وحش بس نجح العيال السنة دي اعمل معروف يقول لك طيب ولو انك ما, تستل... ما تستاهلش لكن انا هتغلب ليك المرة دي خلي عليا وخلي ليك بيحصل ولا ما بيحصلش شيء ها بتغلب ولا ما بتغلبش بيضعف قدامك إلهك ولا لا وتقول الحمد لله أهو عداها المرة دي انت فكرك يعني هو مش عارف كل حاجة عنك مش عارف ضعفك مش عارف شرورك مش عارف عنادك مش عارف فسادك مش عارف اللي انت ما تعرفوش عن نفسك ما هو عارف كل حاجة هو ده استخبى عليه حاجة ده كل شيء عريان وايه يا جماعة عريان ومكشوف امامه ربنا عارف عارف صارع يعقوب يا رب تتغلب من يعقوب اه ما انت برضه يعقوب وانت يعني كويس قوي لا خد بالك يعقوب يوم من الايام يطلع من عند خاله لبان يوم ما دخل عند خاله كان داخل لا مؤاخذه ايد ورا وايد ايه وايد قدام مطروط واحد مطروط فدخل عند عند خاله لبان تعالى يا ابني بعد ما اشتغل سنة واتنين قال له يا خال انت مش حاسنك انت كده مسخرني بشتغل ببلاش قال له اه يا ابني طب ايه قال له طب يعني اعمل لي اجرة ولا ليك عين تاني قال له لا يا خال اديني رحيل طب وماله انا اديك رحيلتي طب اخدمني سبع سنين المهم ودخل وبدأ يتفق معاه ان ياخد المخططة في الغنم ويغير الاجرة حتى يقول له غيرت اجرتي كام مرة ها عشر مرات ده خاله ها اصل استمرار لحمة الغريب او دخان القريب يبقى ايه يمكن لو واحد غريب ما كانش قدر يعمل معاك كده لكن اصله يعني القرايب كده عشر مرات اه اصلك انت يا يعقوب بتشرب من الكاس اللي زقيتها لمين مش انت غيرت الحقيقة قدام ابوك واستعميته والكتاب بيقول ويل للذي يضع معصرة امام الاعمى عشان ما هو اعمى بتحط له في السكه حاجه ليه اشرب من الكاس اللي انت زقيتها لابوك مره تشرب منها كام مره يا جماعه عشر مرات وبعدين وبعدين يوم ما هو خارج بقى محمل ومشمل بقى الجمال والحمير والحصنة والغلمان والعبيد وطالع يعقوب بقى ومعاه ليئة ورحيل وطالع كده يا دنيا تهدم عليك يأدي الراجل خاله بيبص كده الله فين الغنمات قالوا خدهم يعقوب الله طب فين الجملات قالوا خدهم يعقوب الله طب فين المعيز قالوا خدهم يعقوب الله طب فين الخيمتين اللي كانوا ورا قالوا خدهم يعقوب الله هو يعقوب خد البنات والغنمات والمعزات وكله كله كله لا انا وراه يعقوب زي ما دخل بهدومه يطلع ايه بهدومه وخد بعضه وطار ورا مين ورا يعقوب يعقوب قرب يوصل فيجي له مرسال يقول له يا خال يعقوب قال له نعم يقول له اخوك عيسو منتظرك ها وعامل لي حفله يا ريت عامل لك حفله ها عرف ان انا جاي طبعا فرح قال له يا ريت فرح امال ايه ده اخوك منتظرك ومعاه 400 راجل يا الله يا نهار مش فايت في حفله قال له حفله ايه ده عاوز يخلص الايه البدري والوخري فرفع عينيه وقال له حي انت الله انت لسه افتكرته ده انت ليك عشرين سنة ما رفعتش وشك ليه يعقوب نعم انت بتقول لي نعم يا رب اصل بيقول لك يستجيب ليك الرب يوم ايه يوم شدتك مين هو ها اله مين اله يعقوب الله انت فاكرني يا رب وانت تنساني يا يعقوب لكن انا مش ممكن ايه انساك ان نسيت الام الرضيع انا لا انساك انت تنسى انت يا يعقوب لانك انسان ممكن تنساني لان ذاكرتك ممكن تاخد وتدي لكن انا ذاكرتي تدي على طول عمرها ما تنسى طب يا رب وبعدين انا اطلب يا يعقوب انت عارف انت عارف يا رب خالي ورايا واخويا قدامي قال له ما تخافش اول ما خاله قرب كده سمع الصوت لابان بص كده مين مين لابان قال له انت مين قال له انا اله يعقوب أه. تحت امرك يا حضرة اله يعقوب اؤمرني يا اله يعقوب قال له شوف يا يعقوب اياك أن تكلم أحد بخير أو بشر معلش معذرة في اللي ليهم عربية 128 بره إياك أن تكلم يعقوب بخير أو بإيه أو بشر قال له وأنت خايف على يعقوب ده يعقوب ده بوشين يعقوب ده بوشين أنت وهو بوشين بتلاتة ده مش موضوعك أنت لكن يعقوب ده بتاعي أنا فكرك يعني لو أنت غلطت ولو عملت حاجة وحشة ربنا هينسى أنك أنت ابنه ابنك بيغلط بتطرده بره البيت ما هو ابنك ما هو ابنك ابوك السماوي متطلع عليك وتقول له معلش المرة دي يقول لك طب هتغلب ليك المرة دي انا مغلوب ليك المرة دي تعالى تعال ايها القطيع الصغير لان اباكم قد سر ان يعطيكم الايه الملكوت بيعوا مالكم واعطوا صدقه عايز اقول لك الليله دي ابوك السماوي يتغلب ليعقوب انتصار يعقوبي انتصار يعقوبي يعقوب انتصر صارع يعقوب يا سلام ده الواحد لما لا مؤاخذه لما بي بي بي بيصارع كده في الحاجات اللي بيعملوها العالميه دي وياخد ميداليه بيبروز كده في بيتهم يقول لك ده انا واخد ميداليه ده انا لعبت معرفش بطل محبة الله الغنية اطلقني يا يعقوب يقول له ابدا لن اطلقك ان لم ايه ان لم تباركني انا متهيأ لي نقول ربنا كان بيقول لي يعقوب يا يعقوب دي الشمس طالعة خلاص ده احنا مطلع الفجر يعني اطلقني يقول له مش هطلقك يقول له بس الشمس تطلع عليا وتشوفني كده وانت زنقني الزنقه دي يا يعقوب مش عيب يا يعقوب يقول له ابدا انا عايز الشمس اللي انت خلقتها تتفرج عليك وفكرك يعني ابوك السماوي لما اتهزم على الصليب واتغلب وانتصر عليه هيرودس وانتصر بيلاطس اتغلب بارادته عشان مين ما هو عشانك انت وعشاني انا والوضع وضع نفسه يعني ايه وضع نفسه يعني هزم نفسه حتى الموت موت الصليب هزم نفسه ولا ما هزمش نفسه يا جماعة الذي بجراحاته شفينا الذي حمل آثامنا تأديب سلامنا عليه يعني ايه تأديب يعني خد العقوبة يقول لك فلان الفلاني محكوم عليك بالحبس كويس محكوم عليا بالحبس انا ممكن اخد الحبس عنك بس انا اللي اتحكم عليا انت تتحكم انت يتحكم عليك انت ايوه هدفع انا ثمن الحبس بدالك بس انت ما عملتش حاجه نحن الذين اخطانا وصرنا مديونين للعدل الالهي بذنوبنا وهو الذي دفع الدين ايه عنا مش بنقول كده عايز اقول لك خد بالك تماما ابوك السماوي ابوك السماوي بينهزم قدام يعقوب يعني عايزك تاخد بالك ان ربنا لم يضع نفسه في موقف بيكون من اجل نصرتك ومن اجل مجدك من اجل محبتك الغنية من اجل نعمة الله الغنية الفياضة اسكب من روحي على كل بشر اه يوم ما بتعمل الخطية اياها قل له يا رب لن اتركك ان لم تباركني انت اتغلبت ليعقوب وضعت نفسك امام يعقوب انا عايزك تحطني يا رب بين ايديك وتباركني علشان كده يعقوب ارسل لعيسو يقول له يا رب اقدر على اللي قدامي ولا على اللي ورايا طب انت خايف من من مين اكتر اقول له اقول لك يا رب انا خايف من خالي اكتر مهما كان اخويا برضو ايه اخويا لا يا يعقوب ده انا بقى مش هخلص لك اللي وراك واسيب لك اللي قدامك ده انا اخلص لك اللي وراك واللي ايه واللي قدامك هو ابوك السماوي لما بيتغلب ليك او لما يخش في الخط معاك بيخلي لك حاجة انت تدفعها ولا بيدفع الثمن ويقول لك براءة ما ابوك السماوي بيديك حكم البراءة بيديك الواجهة فاكر انا قريب مش عارف يمكن الاسبوع اللي فات ولا ايه حكيت لك على الحكاية اللي حكيتها زمان دي بتاعت الواد العسكري اللي كان بيموت اه ومتعور في الحرب والملكة بتلف ايه الحكايه العسكري ده بيموت قال له يا حضره الملك حته عسكري يعني تحاول تشغلي بالك بحته عسكري يا جلاله الملكه دوري على الضباط اصحاب النياشين وقواد الجيش الكبار دوري على الاميراليات دوري على مخططي الحرب دوري على الناس اصحاب ال- ال- الاوسمه والنياشين اصحاب الرماح واللي بيركبوا الرياح دوري حته عسكري لا راح ولا جه دول يعني بالطرناطه ما يمكيش قالت له لا لا ازاي هو ماله قال ابدا اصل هو دمه بينزف والدم بتاعه الفصيله بتاعته ما فيش منها طب ما تشوفوا الدم بتاعي يمكن الدم بتاعي يطلع نفس الايه ايه معقوله يا حضره الملكه ناخد من دمك ندي عسكري اه ماله خلاص مفيش مشاكل قعد مالك خد فصيله بتاع حلل طلع الايه ها الدم هو هو اخدوا منها لتر دم حطوا للعسكري ربنا نفخ في صورته بقى ال- العسكري زي الفل بعتت هي تجيبه تطمن عليه جابوا العسكري دخلوه لايه المرسال رايح من عند الملكة جايبوه فهو داخل القصر كل الناس يضربوا تعظيمة سلام تعظيمة سلام تعظيمة سلام فالعسكري بيقول لل- للراجل بتاع الملكة بيقول له ده انت باينك يا عم رتبة كبيرة هنا في القصر الملكي قال له ليه عرفت ازاي قال له كنت داخل عمالين يدوا وقت تعظيمات سلام قال له لا دول مش بيعظموا لي انا قال له بيعظموا لمين قالوا بيعظموا لك انت قال له انا ده انا عسكري لا ضابط ولا شويش ولا صول ولا ده انا حته عسكري قال له ما هو المشكله مش انك عسكري هم بيعظموا لدم الملكه اللي دخل جواك ابوك السماوي عطالك دمه واتغلب عشان ينصرك انت الله ابوك السماوي الذي يضع نفسه امام الركب الايه الساجده الكنيسه في يوم من الايام تصلي من اجل القديس بطرس قافلين الباب اقفل يا واد الباب حاضر حط الترباز طب حط الترابيزه كمان ورا الباب لا الا اللي قبضوا على بطرس يجوا ايه يقبضوا علينا اذا سمعوا خبط على الباب كل واحد يخش تحت الدكه كله خايف ايه الكنيسه في التراب ومصيبه قبضوا على بطرس ورموه في السجن بطرس في السجن كنيسه بتصلي ايه اللي حصل للقديس بطرس نايم وفارد الاربعه وبيشخر يجي الملاك ينغزه نغزه كده بطرس مين يا عم اصحى مين انت قال له انا ملاك الرب أه. في ايه قال له فيه ركب ساجده من اجلك يا بطرس وربنا يغير الخطه والاحكام واللوائح والقوانين والربوط اللي في رجليا واللي في ايديا والبوابه الحديد والبوابه الاولانيه والبوابه اللي بره البوابه وكلاب الحراسه وحراسه الحراسه ربنا هيغير كل ده يقول له قوم بس قوم طب واللي مربوط انا بيه قال له ما تفك اها طيب بس على مهلك البس جزمتك واعدل جلبيتك واظبط طاقيتك ايه ده يتمنجه يعني وفكرك يعني ابوك السماوي لما يخش في حاجة يطلعك على سنجة عشرة ولا يطلعك سبعين في المية ها يطلعك مية في المية مش كده ولا ايه هو ضعيف هو خايف هو غلبان ما عندوش امكانيات ابوك السماوي ناظر اليك ويخضع امام الركب الايه الساجده حاجه تانية ابوك السماوي يخضع امام القلوب المنكسره ويقول مزمور 151 الذبائح لا تسر لا تسر القلب المنكسر المنسحق يا الله لا تحتقره يعني ايه الكلام ده يعني ابوك السماوي داود الالادي بيقول لك يعني يا رب انت شايف داود ايه اللي عاجبك فيه يقول لك داود ها انت ايه رايك يقول لك طبعا ده ملك النياشين طبعا والاوسمه حاجه حلوه قوي الواحد بص ملك كده ايه تبهره لايه يقول لك الكرسي الملكي اه الكرسي الملكي جميل آه، الوزاره بتاعت داود حلوه جيش داود جاهز على أهبة الاستعداد اه جاهز عاجبك الجيش اه ولاد داود كل ده انت ما جيتش ناحيه الحاجه اللي عاجبه ربنا ايه اللي عاجبك يا رب في داود القلب المنكسر والايه يا سلام يا الله لا تحتقره وانت يا رب تيجي عند هو ايه يا رب اللي بيخليك ت- تميل كده يقول لك شوف انا عند القلب المنكسر وتلاقيني احن اضعف جدا ربنا يجي قدام القلب المنكسر ده يا سلام بيقول انزل الاعزاء عن الايه عن الكراسي اه يعجبني قوي في انجيل مرقس بيقول كده ان يسوع مرقس اصحاح سبعه بيقول لك اراد يسوع ان لا يراه احد دخل المدينه من كتر المعجزات وهو ابن سوته طبعا تعب يقول لك دخل واراد ان ايه لا يراه احد حب يستريح فلم يقدر ما قدرش ده في يوم من الايام حبوا يمسكوه كده تعالى يا يسوع هوب امسك لقوا نفسهم مسكوا الهوا راح فين يقول لك جاز من وسطهم ما قدروش يمسكوه لا لما ماشي مع تلميذي عموان بيقول لك وايه وعيونهم ايه امسكت يعني ايه امسكت يعني ما قدروش يتحققوا فيه ولا يعرفوه هو مين لكن ما قدرش اه ليه ليه هقول لك ليه في مرقس سبعة يقولها كلمة ايه الكلمة اللي يقولها يقول لك فلم يقدر لم يقدر ليه خد بالك من القلبة دي لأن امرأة كان بابنتها روح نجس يا ما قدرش بسبب مين بسبب الست دي الست دي خلت يسوع اه لانها جات له المسيح يقول لها يا امراه لا يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب قالت له كلاب كلاب انا راضيه هو انا اطول ابقى كلب تحت رجليك انا راضيه القلب الايه يا جماعه المنكسر يا ست انت راضيه ايوه ما هشوف يا يسوع لما تبقى عيله كده بتاكل لقمه هنيه وتترمي لقمه حلوه برضه هتيجي ببق الكلب هينوبه من الحب ايه جانب حتى الكلاب ايضا تاكل من الفتاه الساقط من مائده ايه اربابها يعني ايه الكلام ده يعني احنا يا رب راضيين راضيين راضيين يعني ايه يقول لك لم يقدر لان امراه كان بابنتها روح نجس وقالت له ايه فاتت وخرت عند قدميه وكانت الامراه امميه امميه يعني من الوثنيين حتى يسوع يقول ايه لم ارى في اسرائيل ايمان بمقدار هذا ما احنا معلش بنيجي الكنيسه و... وكلنا بنصلي بقى بطقس ايه بطقس المبوسه الواحد كده يبوس صابونه ويبوسه من هنا وهنا عشان الناس يعرفوا ان الراجل ده راجل ايه راجل كبارة يعني راجل كبارة في الكنيسة ها فاكرين الراجل اللي دخل اللهم اللهم قول يا عم اللهم اللهم أنا أشكرك لا مش أشكرك أنا لا أنا قبل إيه مش مهم أشكرك لكن المهم إيه أنا وزي ما قالوا أنا زائد أنا تساوي أنانية اللهم انا اشكرك انت عاوز ايه بالظبط انا عاوز آه، اشكرك انا بصوم مرتين في الاسبوع وعشر كل اموالي وي وي يعني طلباتك ايه يا حضره الفريسي وانا زي البني ادم اللي واقف ورا ده كمان حتى البني ادم ده مش عاجبك امال ايه في ناس عبادتهم عباده ايه عباده شكل عباده مشاكل عباده مشاكل علشان كده بيقول الكتاب آه ان يسوع آه، عمل ايه في ابنتها قال لها يا امرأة آه اذهبي بسلام كده بكلمة كده اتغيرت الخطة امال ايه ابوك السماوي دخل في الخط لا شوف بقى القلب المنكسر يسوع رايح اريحة ويقول لك وفي طريقه الى اريحة وزحام طبعا زحام شديد بس كان في بقى في السكة راجل مرمي على الرصيف الراجل المرمي ده بعد عنكم راجل كفيف راجل اعمى والجماعه العميان دول ربنا احيانا لما بياخد منهم النظر بيديهم حواس ايه عجيبه جدا فالراجل الكفيف ده وهو قاعد في السكه كده من المشيه يقول لك دي مشيه شيخ الغفر ها من مشيه الرجل دي مشيه فلان الفلاني دي مشيه علان دي مشيه شيخ البلد دي مشيه من المشيه اه الراجل قاعد وبص لقى زحمه لكن حس جوه الزحمه في مشيه مالك يا عم بارتماوس قال لك المشيه دي مش مشيه عاديه الرجل دي مش عاديه امال الرجل مين قال لك الرجل دي رجل اللي فوق هو اللي فوق ليه رجل انت عرفت مشيته ايوه هو كل ماشيه زي التانيه كل خطوه زي الخطوه التانيه لا ده خطوته تجيب الساعه ده خطوته تفرح القلب يا عاوز ايه عاوز ايه يا بارتماوس قال يا يسوع ابن داود ارحمني ياه دي كلمة ما قالهاش المفتحين يا أخي لكن ربنا لما يفتح البصيرة مش مهم العينين يا يسوع ابن داود ارحمني الناس المحيطين كده بطرس ويوحنا اخرس ما بقاش الا حتة برتماوس زيك حتة شحات كمان اخرس يا راجل انت يا شحات فكرك يعني كان متوقع القديس بطرس انه يقول له برافو بطرس ايوه كده عالم الزباله دي اركنها على جنب لكن يسوع وقف وقف وقف عشان مين رئيس وزاره رئيس حكومه بارتماوس الشحات وقف يسوع ايه ده ده بيقولوا طوباك يا بارتماوس واحد من الاباء كده يقول له طوباك يا بارتماوس يشوع ابن نون زمان وقف الايه الشمس انت يا يشوع وقفت اللي خلق الشمس شوف بقى فقال له اندهوله يسوع اندهوله ما قالوش تعالى يا راجل ما لو قال له تعالى يا راجل يبقى مين اللي دهله يسوع لكن قال لهم اندهوله ليه انتوا اللي شخطتوا فيه انتوا اللي تردوا له ايه كرامته قالوا له تعالى يا عم احنا متاسفين يا عم بارتماوس يا بختك يا سيدي هو ذا يناديك يا بختك يسوع بيقول لك تعالى انا عايز اقول لك النهارده ان ما كانش ليك حد ليك مين ليك يسوع بنقول له كده يا رجاء من ليس له ايه رجاء ويا معين من ليس له معين عزاء صغير القلوب ميناء الذين ايه في العاصف يا يسوع ابن داود ارحمني بارتيماوس كلمة تيماوس يعني نجس بارتيماوس يعني ابن النجس ابن تيماوس يعني النجس ابن النجس شوف بقى ويسوع يقف للنجس ابن النجس ده هو يسوع جاي من السماء عشان مين آه ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك ولا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل الإيه بل المرضى الركب الخاضعة والقلوب الإيه المنكسرة الحاجة الثالثة والأخيرة أن إلهنا يغلب من العيون الباكية يعني أنا شخصيا يصعب عليا إن أنا أشوف راجل بيعيط دي عملية بتخليني أنا شخصيا مفاصل تسيب يعني اللي عايز أقوله إن ربنا بيقول للكنيسة بقى إيه؟ بيقول للنفس الحلوة بيقول لك يا نفس يا مسيحية حولي عني عينيك ليه يا رب؟ لأنهما قد إيه؟ غلبتاني عينيك غلبوني أيتها النفس المسيحية يلي ربنا بيقول لك انا اتغلبت من عينيك اللي بتعيط من اجلي انت عملت ايه بدموعك اي عيون تصعب على ربنا اي علوب تأثر محبة ربنا اي عيون يقول لك دموع دموع الحاجة يا سلام على الانسان المحتاج العوز المحتاج المحتاج اه يقول لك رفعت عيني الى الايه الى الجبال من حيث يأتي عوني معونتي من عند الرب أبوك السماوي هو صاحب المعونة علشان كده أقول لك إيه يهوشافاط يقول له لكن نحوك أعيننا يعني مناش غيرك يا رب وانت وقت عوزك وقت احتياجك بترفع عينيك لمين ياما دموع بتنزل بتبقى زي الكهرباء بتغير السماء بتدي اشارات سماويه ابوك السماوي يبص كده يا ميخائيل يا غبريال يا رفائيل نعم يا رب المجد فلانه بتعيط فلانه بتعيط هو يعني الدموع دي عند ربنا قليله هي الدموع دي عند ربنا قليله انا عايز اقول لك دموع الاحتياج دموع كمان اسمها دموع التوبة دموع التوبة آه يونان لما راح نينوى وتاب الناس بمنادات يونان تابوا اه تابوا طب وينما مش عاوز يروح لما ناس كويسين يقول لك يونان مش عاوز يروح اصل عارف ان ربنا حنين هيقول للناس يا ناس بعد أربعين يوم تنقلب المدينة وما تنقلبش المدينة الناس هيقولوا له يا كذاب فهو خايف الناس يقولوا له يا كذاب مش مهم لا يبقى بلاش وخلي البلد ايه ت- تروح وتتحرق اصلك خايف على نفسك خايف على كرامتك مش خايف على كرامة ربنا لكن أبوك السماوي بتؤثره دموع التوبة قيل عن القديس أرسانيوس معلم أولاد الملوك إنه كان لما يتحرك من مكان لمكان لمؤاخذة يعني جت عليه الشمس وعايز يقعد في الظل كان بياخد في ايده خرقة خرقة يعني إيه حتة قماش ليه يقول لك لكي يجفف بها دموعه ليه قديس ارسانيوس ده حياته كانت كلها دموع وارميا يقول يا, رأ... يا ليت راسي ماء وعيني دموع لابكي ليلا نهارا على قتلى بنت شعبي عاوز تعيط ابكي على خطاياك ده لما مات القديس ارسانيوس بطرك زمانه قال له كلمه كده قال له خلاص يا ارسانيوس طباك يا ارساني يا بختك يا ارساني يا بختك يا ارساني ليه قالوا ليه يا سيدنا قال لهم لأن أرساني بكى ها هنا فمن المستحيل أنه لن يبكي هناك اللي عيط هنا طوبى لكم أيها الباكون الآن لأنكم إيه ستضحكون أنتم تحزنون والعالم يفرح لكن حزنكم يتحول إلى إيه إلى فرح ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم دموع التوبة دموع التوبة القديس يعقوب التائب المجاهد قال عنه التاريخ ما كانش بيقوم من مكانه خالص قالوا خالص كان بياكل ازاي يقول لك اصل كان حياته كلها دموع فالدموع كانت بتنزل على الارض كان من الارض بتطلع له حشيش من اللي بيزقيه بايه بدموعه فكان بياكل من الحشيش وانت عمال تاكل وتاكل وتاكل فين دموعك وفين دموعك حولي عني عينيك لأنهما قد إيه قد غلبتاني قد غلبتاني الابن الضال يا أبي لست مستحقا أن أدعى لك ابنا بل اجعلني قالوا بس بلاش بل اجعلني دي فكرك يعني أبوك السماوي رضي إنه يقول له اجعلني كأحد أجرائك يا واد ده انت البيت بيت ابوك ده انت صاحب كل حاجه هنا اوعى تقول اجعلني كاحد هو قالها اه قالها وهو بعيد قال اقول لابويا اجعلني كاحد اجرائك لكن لما راح لابوه تلاقيها في لقا 16 ابوه ما رضيش يقول له ايه يخليه يقول اجعلني كاحد اجرائك ده انت ابنه ده انت ابن الملك وانت بنت الملك ابوك السماوي عاوز يقول لك حولي عني عينيك لانهما قد ايه قد غلبتاني دموع الحب في دموع العشم دموع العشم والانتظار منتظرينك يا رب حسب وعودك عشان تفتح لينا ابواب السماء انت قلت رايح اعد ليكم مكان ومتى اعددت المكان اتي ايضا وايه واخذكم اوعى تيأس من رحمه الله ليك رب ليك سما متطلع ليك اله شايف دموع عينيك مره بيقولوا واحد يئس خالص وراح ينتحر قال اروح ارمي نفسي في البحر بحر زي البحر الابيض المتوسط وخد بعضه وراح هناك لقى الشد والجزر بتاع الميه وقف كده ارمي نفسي طب بس يعني بلاش بس اموت بس طب وبعدين بيقول هو كده بص لقى ال- ال- ال- الجزر كده تع فحدف سمكه كده على ما رجعت الميه السمكه بدت ايه تتقلب كده ما الميه رجعت بص كده قال له هتموته بيكلم مين ربنا هتموتها مش انت اللي خلقتها بس ان كنت انت عاوز تموتها انا هعيشها لك راح ميل مسك السمكه وراح حادفها فين جوه الميه طبعا السمكه خدت ايه وبعد كده قالوا لكن انا هنتحر قوم ربنا يقول له ايه بقى قادر انت يا, ب... يا... يا تراب ورماد تحيي سمكه ويائس ما عندكش ايمان ان انا ممكن احييك من جديد انا عايز اقول لك ابوك متطلع اليك وشايفك عيناه كلهيب نار حولي عني عينيك لانهما قد ايه قد غلبتاني ارفعوا عيونكم اليه تطلعوا الى سماء السموات فتبصروا محبه الله الغنيه الله الذي يغلب من اجل نصرتنا الله الذي يظهر في الضعف ليعطينا ما هو اعظم من القوه يبارك حياتنا يثبت ايماننا لنرفع عيوننا اليه حتى يقول حولي عنك عيني عينيك لانهما قد غلبتاني بركه ابونا الطوباوي والبطريرك الانبا شنوده الثالث شريكه في الخدمه الرسوليه ابونا المطران المكرم الانبا دوماديوس ولالهنا كل مجد وكرامه من الان وكل اوان والى دهر الدهور كلها امين